عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الحمد لله الذي بلغنا رمضان أخيرا جاء رمضان وللسنة الثالثة بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى بدل ما الواحد بيفطر في بيته بيفطر مع كل الناس اللي بيحبوهم في كل مكان كل عام وأنتم بخير يا إخواني في الله كل عام وأنتم بخير يا أخواتي في الله ربنا يجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أتيتك أتيتك أعلن ذلي وفقري وأسفح بين رياضك زهري أتيتك أنت حبيبي وروحي وأنت محير قلبي وفكري أسير إليك سفينة شوق يدافعها الموج في كل بحر أسير إليك سفينة شوق يدافعها الموج في كل بحر فلي ألف نجوى ولي ألف شكوى وعندي ألف قصيدة شعري عرفت الحياة ممرا إليك وليست منايا ولا مستقري وليست منايا ولا مستقري في ناس يا اخواني من حب الله ما رضتش تعيش مع حد في الدنيا دي كلها من كتر ما حب ربنا اللي رمضان اللي ربنا بلغنا اياه ده اهو رساله من رسائل حب الله لينا كلنا من كتر حب ربنا مش عايز يشوف حد ولا عايز يعيش مع حد عايز يبقى في خلوه مع الله لو انا كلمتكم دلوقتي على واحد طيب وكريم وودود والصفات الجميله كلها فيه هتحبه شويه هتخلص الحلقه تلاقي الباب بيخبط وفيه هديه جايه لك من مين ده فلان اللي انا كنت بكلمكم عنه هتحبه اكتر هتنام كل يوم تصحى تلاقي ورقه ب 100 جنيه جنبك تصرف منها اللي انت عايزه ده مين اللي بعتها لي فلان شويه هتلاقي رقم تليفون حد بعته لك اي مشكله اتصل اي ازمه اتصل اي حاجه اتصل واطلب اللي انت عايزه ده رقم مين فلان تحبه قد ايه طب لما تعرف ان فلان عايز يقابلك تشتاق قد ايه وتفرح قد ايه يا جماعه احد السلف بكى شوقا الى الله 60 سنه 60 عاما انت مره دمعه شوق نزلت من قلبك نفسك ترى الله نفسك تشوف ربنا سبحانه وتعالى يا اخواني في الله عايزين عايزين رمضان ده يبقى رمضان في حب الله سبحانه وتعالى عايزين مشاعر حب الله تتجدد في قلوبنا عايزين يا جماعه يسكن في قلوبنا اعظم مشاعر سكنت في قلوب الصالحين تجاه حب الله لو واحد عمل لك اللي عمله لك ربنا واحد على مليون من اللي عمله لك ربنا سبحانه وتعالى قلبك هيذوب حب ليه وشوق اليه فما بالك بالله سبحانه وتعالى اخواني في الله يعني من شهور من شهور قليله كانت لسه ممثله وكانت ممثله كبيره كانت ممثله مشهوره مش كبيره سنا شابه لسه صغيره و و و وكانت مشهوره جدا وبتحكي قصتها بتقول سبحان الله العظيم رغم انها نشأت في بلد غير اسلاميه وبلغه غير عربيه ولكن لما جت هنا بتحكي قصتها بتقول انا كنت دايما اقول لربنا يا رب خليني خدامه عندك يا رب انا يا رب استخدمني عندك يا رب استخدمني في اللي انت تريده يا رب انا عايز ابقى خدامه عندك دي الفاظها دي بالالفاظ بتاعتها كانت بتمثل فيلم قريبا وكان فيلم معروف جدا يعني وهي بتمثل هذا الفيلم بتقول مع كل اذان كانت تسيب المشهد وتروح تصلي مره الاذان عدى عليها ما لحقتش تروح تصلي في نفس الميعاد فقعدت تبكي فكل اللي حواليها مش فاهمين الفيلم اصلا من الافلام اللي يعني البعيده خالص خالص فكل فبتقول انا هبكي هقول لهم ايه هيضحكوا عليا لو قلت لهم انا ببكي ليه بتقول ساعتها بصيت للي حواليا كده قلت ايه ده انا هعيش كده انا هعيش في المكان ده انا هموت وانا وسط دول انا هعيش طول حياتي وانا في اللي انا بعمله دهوت بتقول ساعتها شفت والكلمه دي من لسانها ساعتها شفت باب جامع كبير قدامي مفتوح وسجاده مفروشه لغايه باب الجامع حسيت ان ربنا بيقول لي المكان ده مش مكانك حسيت ان ربنا بيناديني حسيت ان ربنا بيقول لي سيب اللي انت فيه وتعالي فراحت للخادمه بتاعتها بتقول لها انا حاسه ان ربنا بيناديني انا حاسه ان ده مش مكاني قالت لها قالت لها بيناديك ازاي يا بنتي ده انت لسه في اول طريق الشهرة قالت لها انا حاسه انه بيناديني وهي بتقول الكلمه دي سمعت الاذان بيقول الله اكبر الله اكبر الاكبر قالت لها شوفي انا مش بقول لك ربنا بيناديني قالت لها است- استعيذي بالله يا بنتي ده شيطان ده شيطان والعياذ بالله شايفين التعليق بتاع واحده مسلمه على نداء الله لامه من اماء الله سبحانه وتعالى بتقول بعدت عن الحجاب الفتره ديت وجات فتره لقت الناس طالعه عمره كان نفسها تطلع عمره ملهاش محرم بتقول بتقول بقت تصلي وتعيط وتقفل على نفسها اوضتها وتقول يا رب بتعبيراتها هي انت مش عايزني يا رب انت مش راضي عني يا رب انت ما بتحبنيش يا رب انت غضبان عليا انت مش عايزني اجي لك ليه انت مش قابلني ليه انت مش راضي تقبلني ليه يا رب بتقول ايام ولقت اتصال من عمها عمها كان عايز يطلع عمره ولكن بيقدم رجل ويأخر رجل خدني معاك راحت العمره كانت نقطه تغيير في حياتها عايز اقول لكم ان الممثله ده ايه اللي يمكن الوف من الشباب والبنات بل يمكن ملايين من الشباب والبنات يا جماعه اتفتنوا في دينهم بسبب مثل هذه الافلام الا انها لما رجعت ووقفت على بابه وقالت له اقبلني يا رب اقبلني يا رب وكانت طالعه من القلب الله فتح لها الابواب باذنه وبمشيئته سبحانه وتعالى يعني ايه يعني واحنا الوقت في الايام ده هي اخواني واحنا الوقت المغني المغني اللي كل كلمه في كل اغنيه بمعصيه غنى الاغنيه ديت كم مره وعمل مئات الاغاني ومئات الاغاني دي غناها في الحفلات والشرايط الاف المرات واسمعها ملايين الناس انت النهارده بدمعتين تبقى صادقين وكلمه اقبلني يا رب الله يغفر لك كل حاجه الفتاه اللي وقعت في الزنا العرفي وحملت مره واتنين واجهضت نفسها وبقت قاتله وعملت جرايم تخلي قبرها جحيم مشتعل عليها تخلي قبرها نار مستعره عليها النهارده بدمعتين تقدر تتوب بدمعتين صدق وندم وهي بتقول اقبلني يا رب يا جماعه يا جماعه لازم الامه كلها تقول اقبلني يا رب لازم الامه كلها تقول اقبلني يا رب اللي ضيع حياته ورا فلوس وفلوس يعني شويه ورق وورا عقارات يعني شويه تراب وورا مركز يعني حته كرسي هيروح لربنا بشويه ورق وشويه تراب وكرسي لازم يقول اقبلني يا رب اللي عبد سيجاره مخدرات عشانها ممكن يقتل ابوه عشانها ممكن يقتل امه عشانها ممكن يسرق عشانها ممكن يقتل ممكن يكذب لازم يقول اقبلني يا رب اللي شرب 50 واحد مخدرات وعرفهم سكة المخدرات وعرفهم يجيبوها منين والخمسين واحد كل واحد منهم علم خمسين واحد واحد منهم روح قال لهم وقت فلوس مرضتش قتلها واحد منهم روح مخمور وقع في الزنا فعلى محارمه واحد منهم راح ضرب ابوه او كسر ابوه او قتل ابوه واحد منهم راح عمل جريمه كل ده في ميزانه هيصدم يوم القيامه ده لازم من الوقت يقول اقبلني يا رب كل واحده علمت 50 واحده المكياج كل واحده من ال50 علمت 50 واحده المكياج دي تبرجت ومشت في الشارع فتنت شباب ودي ودي ودي هتلاقي كل دول في ميزانها لازم تقول اقبلني يا رب كل شاب ابوه عايش في في دوله في اوروبا وامه عايشه في دوله ثانيه في اوروبا وبيتقابل معاهم في دوله ثالثه في اوروبا وعايش تايه لازم يقول اقبلني يا رب لان ملوش حد يسمعه غير ربنا سبحانه وتعالى كل شاب دمه اتسمم بالمخدرات وقلبه اتسمم بالشهوات وعقله اتسمم بالشبهات وجسمه اتش- اتسمم بالزنا وعينه اتسممت بالمواقع القذرة واطلاق البصر لازم يصرخ لحد ما الصراخ يخلص ويبكي لحد ما الدموع تخلص وهو بيقول اقبلني اقبلني يا رب اقبلني يا رب لازم كل واحد مننا الكلمة دي تبقى هدف حياته اقبلني يا رب كل واحد صاحب مركز خ- استغلوا لخدمة مصالحه مش مصالح المسلمين لازم يقول اقبلني يا رب كل واحد ما عصاش ربنا معصية كبيرة ولكن مفيش غافل مفيش في قلبه حب الله مفيش صلة بينه وبين ربنا مفيش قيام كل واحدة حياتها حسبي يا ولا حسبي يا ولا وحسبي يا بنت مفيش في حياتها اوراد ولا صلاة ولا قيام ولا ذكر ولا ط- ولا ولا علاقة خاصة بالله لازم الكل يقول اقبلني يا رب كل فتاة عرفت ولد حطم لها حياتها حطمها وعذبها وخسرت كل شيء ولسه معذبة لحد الآن لازم تقول اقبلني يا رب اقبلني يا رب اقبلني يا رب ما تعرفش تقف بين ايديه بعد ما نخلص الحلقة ديت بتتوضى وتصلي ركعتين وتقول له اقبلني يا رب اقبلني يا رب انا جربت كل المعاصي والذنوب وما وصلتش لحاجة ما وصلتش غير للعذاب يا رب اقبلني يا رب اقبلني يا رب ده انا شويه تراب مالهمش قيمه انت اللي خلقتهم وخليت لهم قيمه انا من غيرك ماليش قيمه اقبلني يا رب ما تعرفيش تقومي تتوضي وتصلي ركعتين وفي كل سجده تقولي له اقبلني يا رب اقبلني يا رب ده انا ما اقدرش استغنى عن الهوى النفس والنفس ده مخلوق اذا كنت ما اقدرش استغنى عن المخلوق استغنى عن الخالق ازاي اذا كنت ما اقدرش استغنى عن عن مخلوق استغنى عنك ازاي اقبلني يا رب اقبلني يا رب انا ماليش باب غير بابك اقبلني يا رب الدنيا خدتني وبعدتني اقبلني يا رب انا محتاج لك بكل ذره في حياتي اقبلني يا رب ده بني اسرائيل قوم موسى بسبب واحد كان عاصي واحد وسطهم كان عاصي كلهم كانوا هيموتوا من العطش كلهم حرموا القطر من السماء كلهم انا يا رب اقبلني يا رب عشان ما ابقاش انا اللي ضيعت الامه اقبلني يا رب عشان ما ابقاش انا اللي ضيعت فلسطين اقبلني يا رب عشان ما ابقاش انا سبب في اغتصاب مسلمه بتغتصب في ارض من اراضي الاسلام اقبلني يا رب عشان ما ابقاش انا السبب ان الامه بتضيع اقبلني يا رب اقبلني ده سيدنا ابراهيم هو بيبني الكعبة كان بيقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا بيبني الكعبة أشرف بيت على وجه الأرض وبيعمل عمل مفيش حد بيشاركه فيه على وجه الأرض وواقف بيقول اقبلني يا رب أمال العاصي يقول إيه امال اللي اسرف على نفسه يقول ايه امال اللي عمل الف اغنية واللي عملت عشرين فيلم واللي فتن المسلمين واللي فتنت المسلمين واللي بقاله عشرين سنة ما صلاش واللي عمره ما طلع زكاة واللي وقع في الزنا واللي شرب مخدرات يقول ايه اذا كان سيدنا ابراهيم بيبني الكعبة وبيقول اقبلني يا رب ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا يا يا شباب يا اخواني يا امه محمد السلسله دي ليه سلسله تقبلني يا رب السلسله اللي احنا فيها ده ايه هدفها ايه هدف السلسله ديت صرخه انقاذ لكل عاصي في الامه يا جماعه اغلى ايجارين الوقت في امه محمد فين اغلى مكانين بيتاجروا اوضه في الهيلتون في وش الحرم المكي في موسم الحج وشقه في مارينا في عز الصيف بتبدا من 7000 جنيه ل 20000 جنيه وانت نازل في اليوم في اليوم الواحد ده واقع الامه اللي احنا عايشين فيها اقبلني يا رب صرخه ايقاظ لكل انسان عنده قلب صرخة ايقاظ من واحد هنعمل ايه يا جماعة عارفين النملة اللي نامت على ظهرها ورفعت رجليها بتعملي ايه سمعت ان السماء هتقع على الارض طب وانت هتعملي ايه انا هعمل ايه اللي هقدر اعمله هعمله اللي هقدر ان انا احارب بيه اي معصيه في الارض احارب بيها اي معصيه ربي بيعصى بيها اللي هقدر ان انا اجاهد بيه اي عدو من اعداء الله هعمله الله بيعصى يا جماعه في امه محمد ليلا ونهارا اقبلني يا رب اقبلني يا رب الواحد سبحان الله العظيم دلوقتي الواحد حاسس باحساس الدعاء الى الله وهم راكبين في سفينه النجاه وبينادوا بينادوا في كل شاب وكل فتاه وكل مسلم بيعصي ربنا بيقولوا لهم اركب معنا اركبي معنا اركب معنا اركب اللي انت فيه وهم وخداع اركب معنا والشباب بيقولوا لا سآوي الى جبل يعصمني من الماء سآوي الى علاقه ب100 شاب تعصمني من العنوسه سآوي الى شرايط اغاني تعصمني من الاكتئاب سآوي الى شريط مخدرات يعصمني من التعافى سآوي الى ارباح بنوك ربويه تعصمني من الفقر يا اخواني يا امه محمد لا عاصم اليوم من امر الله لا عاصم عاصم اليوم من امر الله الا من رحم الواحد وهو جاي في الطريق اول ما ركبت سمعت قول الله عسى الله ان ياتي بالفتح قلت يا رب الفتح يا رب شاب يتفتح قلبه فتتب اليك يا رب عسى الله ان ياتي بالفتح هي دي نيه الواحد في السلسله دي عسى الله ان ياتي بالفتح عسى الله ان المشاهد اللي بنشوفها في البلاجات والمصايف والنوادي والشوارع والواحد يعدي ويقول ان يحيي هذه الله بعد موتها الله قادر يا جماعه الله قادر الاحساس بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيكلم الناس بيقول لهم وانا اخذ بحجزكم عن النار ماسك فيكم مش هسيبكم تودوا نفسكم جهنم وانتم تقحمون فيها هو ده الاحساس اللي الواحد وهو ماشي في الطرق وماشي في الشوارع حسه تجاه الناس وانتم تقحمون فيها مصمم انه يرمي نفسه فيها هل الى خروج من سبيل من الوضع اللي احنا فيه ده اخواني في الله اخواني في الله اقبلني يا رب اقبلني يا رب يعني واحد ممكن يقول طب انا ربنا ممكن يقبلني انا ربنا ممكن يفتح لي بابه انا ربنا ممكن يتوب عليا انا ربنا ممكن يقبلني فعلا انا عملت كتير انت مش عارف انا عملت ايه انت مش عارف انا عملت ايه انتوا مش عارفين الذنوب والكبائر والمعاصي يا جماعه ما حدش وقف على بابه وما قبلوش ما حدش قال له اقبلني يا رب وما قبلوش ده قبل اعتى المجرمين ده قبل اللي عمل اللي محدش في الارض الوقت عمله شوفوا ربنا قبل مين قاتل المئة اللي قتل 100 نفس وهو بيقتل 100 نفس شاف خروج الروح 100 مرة شاف موت مرة واحد وهو بيموت ما فكرش مرة انه ممكن يبقى مكانهم ما فكرش مرة انه ممكن يموت الراجل ده تاب يا جماعة قبل ما يموت بساعات قليلة لو ما كانش تاب كان اتحاسب على 100 قتلة خدوا بالكم الراجل ده مش قتل بس اصل اللي قتل ده يقينا سرق ويقينا زنى ويقينا شرب خمر ومخدرات و... ويقينا ويقينا عمل كل الموبقات انما هو كان حاسس ان اشد ذنب هو القتل فده اللي كان بيجاهر بيه الراجل ده قتل 100 نفس في ناس في امتنا قتلوا اكتر منه في ناس في امتنا اللي بي... اللي بيجاهر بالمعصيه المطرب اللي غنى في حفله حضر له فيها 100000 شاب ده انت بتقتل 100000 شاب الالبوم اللي فرقع وكسر الدنيا وسبعه 5 مليون شاب انت قتلت 5 مليون شاب المطربه اللي عملت فيلم وفيلم غنائي ولا ولا ولا عملت حفله وسمعها مليون واحد انت قتلت مليون واحد اشد من الراجل ده هو اخواني في الله قاتل الماء ده هو قاتل الماء حس ان هو حس ان هو نفسه ربنا يقبله حس في لحظه بعد ما عمل كل ده انا عايز اقول لك ان مهما عملت ربنا يقبلك بعد 100 قتله بعد يا جماعه الزنا قد ايه بعد عمر كله معاصي قد ايه انت عملت ايه في اللي هو عمله يعني بعد كل ده حس ان هو يا رب يا رب انت ممكن تقبلني يا رب انا ممكن ارجع طاهر ونضيف يا رب انا ممكن اتخلص من اللي انا فيه ده يا رب انت ممكن تقبلني انا يا رب عصيتك بكل انواع المعاصي انا يا رب عصيتك في كل مكان في الدنيا كل يوم كنت بعصيك معصيه شكل كل جارحه من جوارحي عصتك لحد ما ما زهقت معاصي والعياذ بالله انا يا رب ممكن تقبلني يا رب يا ناس دلوني على حد يدلني على ربنا دلوني على حد يوصلني لربنا يا ناس انا قتلت 100 نفس بس بتقتل بهم كل يوم ألف مره دلوه على راهب راح للراهب قال له انا انا انا انا قتلت انا عملت كل حاجة انا هل لي من توبة انا ربنا ممكن يقبلني انا لو وقفت على بابه وقلت له اقبلني يا رب هيقبلني ولا مش هيقبلني قال لي من توبة قال له مالكش توبة توبة ايه اللي انت بتتكلم عنها قال له يعني ايه انت لو قلت لي هتفتقر ارحم انت لو قلت لي جالك اخطر مرض في الدنيا سرطان اي حاجة ارحم انما تقول لي ان انا ابواب رحمة ربنا مقفولة في وشي تقول لي ان انا خلاص مطرود من رحمة الله انت ما ينفعش تعيش انت لازم تموت قتله قتله وبعد فترة مش قادر يا رب انت ممكن تقبلني يا رب انا ممكن يا رب ادخل في ابواب رحمتك يا رب يا ناس دلوني على حد تاني يا ناس وصلوني لحد يوصلني لربنا لحد يوقفني على باب ربنا سبحانه وتعالى دلوه على عالم راح للعالم وهو رايح في الطريق زي مريض السرطان اللي كل الدكاتره قالوا له خلاص ولكن ربنا يعافي مرضى المسلمين جميعا يا رب اللهم امين يا رب لعلها دعوه فطر مستجابه ان شاء الله يا رب ف وهو رايح اخر دكتور في الدنيا لو ده قال له خلاص يبقى خلاص وهو رايح رايح للعالم بيقدم رجله واخر رجل لو قال لي ان ربنا مش هيقبلك اعمل ايه لو قال لي ان مالكش توبه اعمل ايه لو قال لي باب ربنا مش هيتفتح لك اعمل ايه ورايح وقدام الباب يقف بايديه مش قادر يخبط بايديه على الباب يرفع ايديه وينزلها تاني خايف انه يقول له كلمه يقتله بيها خايف وفي الاخر يخبط على الباب ويخبط على الباب ويفتح له العالم ما يقدرش اول ما يشوفه يقول اي كلمه اكتر من كلمه واحده هل لي من توبه انا ينفع ربنا يقبلني انا لو وقفت على باب ربنا يقبلني انا لو قلت له اقبلني يا رب هيقبلني قال له ومن يحول بينك وبين التوبه يا يعني انا كان ممكن ربنا يقبلني من زمان وانا اللي مش عارف انا كان ممكن انا كان دايما بيوصل لي رسائل ربنا بيقول لي ارجع ده مش مكانك ما تموتش كده ما تموتش هنا طب اعمل ايه قال له انطلق الارض كذا فان فيها قوم يطيعون الله اطع الا معهم ما قالوش لا انا هتوب من غير ما اسيب زي الشباب الوقت انا همسك العصا من النص انا هبقى كويس ومحترم من غير ما اسيب الشهوات والمعاصي انطلق وهو في الطريق ينزل ملك الموت ويخرج روحه وهو في الطريق بيقاوم وبيجاهد وبيزحف اقبلني يا رب وصلني يا رب ويوصله ربنا ربنا ما وصلش جسمه للبلد ولكن وصل قلبه اليه ربنا قبل قلبه ربنا قبله وتنزل ملائكة الرحمة وتقول إنه جاء مقبلا بقلبه على الله وتصعد روحه مع ملائكة الرحمة عشان ربنا من فوق سبع سماوات يقول له صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين سبحان الله العظيم ادي واحد اهو قال ما اقبل يا رب ربنا قبله انت عملت ايه انت عملت ايه يا جماعه اللي هيجي لربنا ربنا هيقبله ربنا قبله وفتح له ابواب السماوات السبع وابواب رحمته سحره فرعون يا جماعه سحرة فرعون كانوا داخلين داخلين وهم يحاربوا موسى داخلين كانوا سبعين ألف ساحر فرعون لمهم من كل مدائن مصر ومدن مصر وهم داخلين داخلين على فرعون أين لنا لأجرا احنا يعني أطبطنا بقى وتدينا قال لهم نعم وإنكم إذا لمن المقربين وهعينكم في مراكز كبيرة وداخلين بيترسموا إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين بيترسموا وهم واقفين واقفين الصحراء كل العدد بتاعهم سيدنا موسى واقف مع عصايه معهوش حاجة اكتر من عصاية القى موسى عصاه فرعون مش فاهم ايه اللي حصل الناس مش فاهمه ايه اللي حصل الصحراء واقفين لقوا العصيان بتاعتهم التعابين بتاعتهم بترمي نفسها في بق عصايه موسى فاذا هي تلقف تلقف وما يفكون بترمي نفسها ايه ده العصيان بتاعتنا جنود لله احنا لا احنا ولا حاجه ده ربنا هو كل حاجه القي السحره ساجدين اترموا في الارض بدون اي سيطره على مشاعرهم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وهم ساجدين قعدوا يصرخوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون احنا اكتشفنا ان ربنا هو كل حاجة وان كل اللي واقفين دول ولا حاجة قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون هتعمل إيه يا فرعون هتعمل إيه في ناس وقفت على باب ربنا قالت له قبلنا يا رب هتعمل ايه في ناس وقفت على باب ربنا قالت له يا رب احنا عصبك كتير وحاربنا دينك كتير ووقفنا في وش انبيائك بس احنا رجعنا لك الوقت نقول لك اقبلنا يا رب سبعين الف ساحر بيقولوا اقبلنا يا رب سبعين ألف ساحر على الأثار اللي في تفاسير اللي في تفاسير القرآن بيقولوا اقبلنا يا رب فرعون قال لهم لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف الإيد اليمين والرجل الشمال ثم لأصلبنكم أجمعين هعلقكم في جذوع النخل قالوا لا ضير تخيل جاي واخدين إيده وهو أصل أنا بقول لك دلوقتي قول اقبلني يا رب بس مستعد تدفع إيه شوف الصحراء دفعوا إيه عشان ربنا يقبلهم شوف الصحراء دفعوا إيه عشان الله يقبلهم شوف مستعدية تدفعي ايه عشان يقبلك وهم ماسكين ايديهم بيقطعوها حتت بيقطعوها ترنشات يا جماعة وقطعنا مش اقطعنا تقطيع حتت وجسمهم قاعد يتقطع حتة حتة ويسقط على الارض قدامهم ودمهم بينزف وبعد كده رجليهم رجل الرجل بتتقطع حتت بعد كده يتدقوا بالمسامير بالمسامير يتصلبوا على جذوع النخل وجسمهم بينزف قالوا لا ضير لا ضير هنقطع ايديكم لا ضير هنقطع رجلكم لا ضير هندقكم بالمسامير في جذوع النخل لا ضير دمكم هينزف لا ضير الناس كلها تقف تشتمكم وتشمت فيكم لا ضير انا الى ربنا منقلبون انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا احنا عايزين ربنا يقبلنا قبلهم ربنا واصطفاهم شهداء عنده ارجع ربنا هيقبلك ارجع لربنا هيقبلك ارجعوا يا جماعه الامل في التوبه ده اعظم امل في حياتنا يا جماعه باب رحمه ربنا اوسع باب في الوجود كله يا اخواني نرجع لربنا كل واحد اللي لازم يقول اقبلني يا رب اقبلني يا رب خالد بن الوليد حارب الاسلام قتل 40 واحد على جبل الرماه يوم غزوه احد ولما جه في يوم من الايام الايمان دخل قلبه ووقف وقال اقبلني يا رب اقبلني يا رب ربنا قبله وخلاه سيف الله سيف الله في الارض ابو سفيان اللي حارب الاسلام في بدر واحد والخندق والحديبيه اللي حارب الاسلام حارب الاسلام اكتر ما جورج بوش حارب الاسلام يا جماعه حارب الاسلام اكتر ما كل كل كل زعماء الغرب الكافر حاربوا الاسلام يا جماعه حارب الاسلام اكتر ما كل الع... اكتر ما كل القوات بتوع الغرب الوقت حاربوا الاسلام ولما جه في لحظه من اللحظات ودخل الايمان في قلبه ووقف على باب ربنا وقال له اقبلني يا رب اقبلني يا رب هو هند بنت عتبه مراته اللي كلت كبد حمزه اللي عضت كبد حمزه لما وقفوا الاثنين وقالوا اقبلنا يا رب اقبلنا يا رب ربنا عمل لهم ايه ربنا فتح عليهم قد ايه يوم ما كانوا واقفين الاثنين في غزوه القادسيه معركه القادسيه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفين والجيش بدا يهرب من قدام الفرس ووقفت هند بنت عتبه خلعت عمود خيمه وشالته وقالت يا جنود الله امن الموت تفرون امن الشهاده تفرون وابو سفيان اصيب في عينه تحث انه ينزل المعركه تاني وما يفرش ينزل يصاب في عينه الثانيه ويبقى يفقد عينيه في سبيل الله سبحانه وتعالى وهي تبقى من اسباب ثبات الجنود في غزوه القادسيه ده انت مش بس هيقبلك ده هيقبلك وهيكرمك وهيحتفي بيك انه كان بي حفيه الحفاوه اللي ربنا بيستقبلك بيها الحفاوه اللي ربنا هيستقبلك بيها بس تعالي الحفاوه اللي ربنا هيفتح لك ابواب رحمته بيها بس تعالى بس اقف على بابه بس ايقن هو رحمن رحيم قد ايه مهما كنت عملت مهما كنت تركت صلاة مهما كنت أذنبت مهما كنت عملت أي معصية لو جيت لربنا ربنا سبحانه وتعالى هيقبلك في رحمته سبحانه وتعالى يا جماعة لو قلنا قبلني يا رب ربنا هيقبلنا قد ايه ربنا هيدينا ايه ربنا هيعمل لنا ايه هبار بن الاسود هبار بن الاسود لما السيده زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من خرجت من من مكه عشان تهاجر للمدينه خرج وراها كسر لها ضلع واجهضها وكانت حامل ورجعها مكه ثاني هبار بن الاسود يا جماعه بعد ما عدت بعد ما عدت الايام بعد ما عدت الايام الاسلام دخل في قلبه راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم السيده زينب ماتت بعد ست سنين من الحج الحادثه دي متاثره بالجراح اللي هبار ابن الاسود سببها ليها ولما يرجع ويقول اقبلني يا رب يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه التوبه ويقبل منه الاسلام وحشي بن حرب اللي قتل سيدنا حمزه واحد عامل زي اللي بيستاجره في العراق كده تبع يعني تخيل يقتل حمزه ولما يرجع ويقول اقبلني يا رب ربنا يفتح له باب التوبه قد ايه عكرمه بن ابي جهل اللي كان بينفق ضد الدين يوم ما رجع للنبي وقال اقبلني يا رب ابن كثير بيقول ما علم عليه ذنب واحد منذ اسلم رضي الله عنه مستعد تدفع ايه انت عارف ربنا هيعمل لك ايه لو قبلك قاتل المئة قاتل المئة لما الملائكه نزلت ملائكه رحمه ولا ملائكه عذاب ياخدوه ربنا اوحى الارض الطاعه انت قاربي والارض المعصيه انت بعدي ربنا حرك له الجبال من مكانها حرك له الانهار من مكانها عشان تائب عشان واحد جاي يقول اقبلني يا رب عشان واحد رجع لربنا بيطلب القبول من الله انت تعرفي ربنا هيعمل لك ايه لو رجعت وقلت له اقبلني يا جماعه انتوا مش عارفين اللي الرسول عليه الصلاه والسلام دخل يزور غلام يهودي الغلام اسلم ومات ربنا لما قبله في دقايق اتحول من يهودي لصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هتعملي ايه عشان يقبلك قاتل المئة زحف وهو بيموت زحف وروحه بتطلع من جسمه زحف وهو زحف مسك في التراب وزحف وهو جاي له جلطه او نزيف في المخ او او سكته قلبي الله اعلم هو عنده اتخال بيزحف وهو بيموت قاتل المئة زحف وهو بيموت يا جماعه عشان ربنا يقبله قبلوا السحره اتقطعوا حتت عشان ربنا يقبلهم ويقبلهم انا عايزك تعيش معايا بقلبك مع نداءات ربنا ليك ربنا بيناديك ربنا بيناديك ربنا بيناديك يا كل واحد معرض ربنا بيناديك يا كل مذنبة ربنا بيناديك يا كل واحد فتنت أمة محمد بصوتك ولا تمثيلك ولا فلوسك ربنا بيناديك يا كل واحد تجرت في المخدرات ربنا بيناديك يا كل واحد فتحت قناة فاسدة ربنا بيناديك يا كل واحد كلت مال حرام أو كلت ربا ربنا بيناديك يا كل واحد حاربت دين ربنا ربنا بيناديك ربنا بيناديك لو سمعت نداء ربنا أحد الأنبياء بيقول بيكلم الله بيقول له يا رب لو ناداك الطائع ما تقول قال أقول لبيك عبدي قال له فإن ناداك العاصي قال له أقول لبيك لبيك لبيك عبدي لبيك دي ما عملتش حاجة حاجه في قلبك لبيك دي ما اثرتش في قلبك لما العاصي عصى قطع 20 سنة وبعد كده عصى 20 سنة جه يرجع سمع صوت بيقول له قطعتنا فاحببناك وعصيتنا فامهلناك وان عدت الينا قبلناك وان عدت الينا قبلناك وان عدت اليه قبلك وان عدت اليه قبلك اسمع في الاثر ربنا بيقول لداود يا داود لو يعلم المدبرون عني اللي مش عايزين طريقي لو يعلم المدبرون عني حبي لعودتهم وتوبتهم لذابوا شوقا إلي يا داوود هذه رغبتي بالمدبرين عني فكيف بالمقبلين علي فكيف باللي بيقولوا اقبلني يا رب شوفوا يا جماعة ربنا في الحديث الصحيح هو بيقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلمة يا عبادي دي ما شقتش قلبك كلمة يا عبادي دي ما أثرتش فيكي كلمة يا عبادي دي ما بكتكيش مين بينادي مين مين بيقول لي مين اقبل يا جماعة ده المفروض احنا نقول له اقبلني ربنا اللي بينادي وانت بتقبل ولا ما تقبلش يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي انكم تذنبون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا كلها مرة واحدة في لحظة واحدة في دمعة واحدة في سجدة واحدة فاستغفروني اغفر لكم سمع نداء ربنا في اثر من الاثار عبدي استرك ولا تخشاني واذكرك وتنساني هل اتى احد على بابي فلم افتح له هل سألني أحد فلم أعطيه ربنا يا جماعة ربنا في الأثر بيقول إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وأنا غني عنهم وشرهم إلي صاعد وهم أفقر شيء إلي أهل طاعتي أهل محبتي وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم أداويهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم لأطهرهم من المعائب من أعرض عني ناديته من قريب انت رايح فين إلى خير مني ومن أتاني اللي جاي بقى بيقول اقبلني يا رب تلقيته من بعيد احسن يرجع تاني عبدي ألك رب سواي انت رايح فين يا جماعة كلمة ألست بربكم ما شقتش قلوبنا ازاي يا جماعة يا جماعة ربنا بيناديكي ربنا بيناديكم ربنا بيناديك يا كل عاصي في القارات الستة ربنا بيناديك يا كل معرضة على أرض الله ربنا بيناديك يا كل واحد بارزته بالمعاصي من اعجب نداءات الله في القرآن كله نداء الله في سورة البروج للي ولعوا في المؤمنين للي خلوهم فحمة للي حرقوهم بالنار في الاخدود وهو بيقول لهم ان بطش ربك لشديد لو فضلتم معرضين هنتقم منكم انه هو يبدئ ويعيد دولتكم دي هتزول وانتم دولة حق اسمع بقى طب انا طب انا بعد ما عذبت المؤمنين وولعت فيهم وحرقتهم هيقبلني ازاي اسمع وهو الغفور الودود ده هيغفر لكم وكمان هيعطيكم ويودكم ود الحبيب لحبيبه بعد ما ولعوا يا رب في اوليائك بعد ما ولعوا في اوليائي بس يرجعوا يقولوا اقبلني يا رب يرجعوا يا اخواني لازم كل واحد فينا يقول اقبلني يا رب لازم يا جماعه الوحيد في الدنيا دي اللي ما قالش اقبلني يا رب هو ابليس ترضي تبقى زيه ترضى تبقى معاه في الجنة وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم بيقول لي مين للي عملوا زيه للي قلدوه للي ما قالوش اقبلني يا رب للي ما كانوش عايزين ربنا للي ما كانوش عايزين يتوبوا انت لو ما قلتش اقبلني يا رب هتعيش بره هتعيش بعيد ازاي هتعيش بره رحمة ربنا ازاي هتعيش بعيد عن رحمة ربنا ازاي يا جماعة يا جماعة الرسالة الأولى الرسالة الأولى في أول حلقة في سلسلة اقبلني يا رب السلسلة اللي بتيجي بعد الفطار إن شاء الله قبل ما نبدأ بقى إن شاء الله يعني بإذن الله بعد ثلاث ساعات إن شاء الله الجزء الثاني من السلسلة أو الجزء الثاني من الحلقة لأن هيبقى إن شاء الله نظام السنة دي في محاضرة و section التجربة الأولى اللي مجربينها إن هيبقى المحاضرة بعد الفطار وال section بعد التراويح إن شاء الله محاضرة الأول أكلمك وأوصيك ونشحة ذمة بعض وبعد كده نفترق ثلاث ساعات وبعد ثلاث ثلاث ساعات ان شاء الله انت الوقت سمعتني وانت سمعتيني بس انا لسه ما سمعتكش انت سم... انا سمعت عنك بس ما سمعتش منك انت سمعتني بس انا ما سمعتكش انت محتاج حد يسمعك محتاج حد يسمع اللي جواك محتاج حد تفتح له قلبك محتاج حد تشكي له من اللي جواك ما عادش حد بيسمع حد ما عادش حد معبر حد الا من رحم الله طريق التوبه طريق خطير محتاج حد ياخد بايدك فيه محتاج حد يصاحبك فيه عشان كده يا جماعه كانت فكره البرنامج الثاني ان البرنامج الاولاني اللي احنا فيه ده برنامج دور عن التوبه يعني ايه دور يعني مش حلقه توبه لا ده احنا يا جماعه التوبه دي 30 محطه ان شاء الله او اكتر او اقل هناخد كل يوم محطه من محطات التوبه كل يوم مرحله من مراحل التوبه دي دوره في التوبه ازاي تتوب احسن توبه ازاي تقطع اعظم رحله في الوجود رحلتك الى الله صعب صح هناخد ان شاء الله يا جماعه التوبه كل يوم محطه مع بعض عشان كده كنت عايز ما يكتبوش الحلقه الاولى الحلقه الثانيه وبعد كده قلت مش مشكله اقولها لكم انا المحطه الاولى النهارده قبلني يا رب بكره المحطه الثانيه ان شاء الله بعده المحطه الثالثه قلت سبحان الله طب كده انا قلت لهم توبوا بس انا عارف ان التايب ده بيبقى تايه مش عارف يعمل ايه وهيسيب ازاي وهيقدر ولا لا وهيقبل ولا لا وهيدخل بيئه الدين ازاي وهيلاقي صحبه ولا لا وعنده شبهات وقدامه حوائق والشيطان مش هيسيبه ونفسه مش هتسيبه فقلت ان شاء الله يا جماعه يبقى اعمل برنامج تاني ان شاء الله بعد التراويح باذن الله البرنامج التاني ده انا هسمعكم فيه بقى هيبقى البرنامج التاني ده عن عقبات التوبه تقول لي فيه مشكلتك ايه في طريق التوبه تقول لي فيه قصه توبتك ايه تفيد الناس كلها بيها تفتح قلبك للدنيا كلها كلنا في رمضان نفتح قلوبنا لبعض كلنا في رمضان نحب بعض ونخاف على بعض ونخرج من رمضان تائبين بحق وحقيقي بدل ما اقول لك كلام واسيبك تخبط راسك في الحيطه مش عارف تطبقه جيت تطبقه فشلت جيت تتوب وقعت لا مع بعض يا جماعه ان شاء الله مع بعض هتسمعوني وهسمعكم باذن الله سبحانه وتعالى الحاجة اللي قبل ما اسيبكم الوقت عايزكم تتخيلوها كويس ان يا جماعة الحياة تنفع من غير معاصي يا جماعة من غير معاصي انا عايز ح... عايزين حياة بدون اي معصية الشاب معتقد ان لا يمكن اعيش من غير النادي من غير البنت من غير المواقع من غير كذا من غير كذا انا لا يمكن اعيش من غير مخدرات انا ما اقدرش اعيش من غير شهوات السر انا ما اقدرش اعيش من غير فلانه انا ما اقدرش اعيش من غير فلان انا ما اقدرش اعيش من غير تمثيلات اجنبي انا ما اقدرش اعيش من غير منزل وصاحب واتكلم انا اعيش من غير مصيف ازاي انا اعيش من غير مارينا ازاي انا اعيش من غير من غير ازاي يا جماعه سيدنا ادم كان قدامه مليون شجره في الجنه ابليس خلاه يبص لشجره واحده ال- اللي بيجي يعصي ابليس عايزه يخليه يحس ان ما عادش فيه شجر هي دي الوحيده بحيث انه يحس ان ما عادش يقدر يعيش من غيرها هو ابليس محسسك الاحساس ده انت لو فتحت عينك هتلاقي مليون طريقه للسعاده انما انت اللي مش حاسس يا جماعه ما حدش يدور على السعاده في جهنم معصيه الله يعني جهنم حدش يدور على السعاده في جهنم عايزين الى ان القاكم باذن الله في البرنامج التاني افتح لي قلبك ان شاء الله بعد التراويح ان شاء الله عايز افكركم يا اخواني ان احنا في شهر رمضان شهر القبول العظيم فتحت ابواب الجنه اذا كان اول ليله احنا في تاني ليله اهو اذا كان اول ليله من رمضان فتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب يعني كل اللي جاي مقبول زي ما وزير يفتح بابه للكل زي ما ما ملك يفتح ابواب قصره لكل اللي عايز ياخد حاجه او يطلب حاجه ولله المثل الاعلى كل مقبول كل اللي هيجي هيتقبل اقبل ولا تخف اقبلي ولا تخافي ده ربنا باعت منادي ينادي كل ليله اسمعي بقلبك الوقت في رمضان بيقول يا باغي الخير اقبل اقبل على الله قول له اقبلني يا رب تعالوا ربنا يا جماعه رمضان جاي عشان نقبل من الله رمضان جاي عشان يحل كل مشاكل حياتنا وقضايا حياتنا يا جماعه ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى عايزين التوصيه عما نتقابل بعد 3 ساعات او 4 ساعات ان شاء الله عايزين التوصيه في كل سجده في التراويح نقوم الوقت يلا باذن الله باذن الله ننزل نتوضى ونصلي ركعتين توبه ونقول في كل سجده اقبلني يا رب ونقول له من اول رمضان اعتذار يا رب عن كل ذنب ومعصيه وعن كل يوم اسات الظن برحمتك وما كنت كان شاب عايز يتوب بيقول لي واحد انت تظن ان انا لو تبت هبقى سعيد يا ده انت لو تبت هتبقى اسعد انسان في الوجود ما تخافوش من ربنا ما تخافوش من ربنا يا امه محمد اللي حاطط على عينه الشلن وقعد يقول الدنيا سودة يجي واحد يشيل الشلن من على عينيه يلاقيه كان شلن والدنيا كبيره ومنوره كل اللي بيننا وبين ربنا شلن ما هوش حاجه اصلا وهم وهم يا جماعه ربنا الكبير ربنا العظيم ربنا الجميل ربنا الودود ربنا الكبير ربنا الغني ربنا ذو الجلال والإكرام ربنا العلي الكبير ربنا الرحمن ربنا الرحيم ربنا الودود ربنا اللطيف ربنا القريب ربنا المجيب ربنا السميع العليم البصير ربنا البر التواب ربنا الغفور ربنا الغفار ربنا ذو الجلال والإكرام يا أمة محمد ربنا اللي بصفاته ده نخاف منه نبعد عنه هسيبكم الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى عشان نتقابل في السكشن اللي عنده قصه توبه شايف ان الناس هتنتفع بيها يتصل بينا ان شاء الله باذن الله الب- في برنامج افتح لي قلبك اللي هو البرنامج اللي انتوا ابطاله بقى انتوا ال- انتوا المفروض انتوا اللي فيه اللي عنده مشكله مقرقاه اللي حصل له تجربه قطعت قلبه بسبب معصيه عملها وندم وعايز يحذر الناس من المعصيه دهيت يتصل بينا يا اخواني يتصل بينا باذن الله سبحانه وتعالى ويعني يفتح لنا قلبه ونفتح قلوبنا لبعض ونوصل لربنا سبحانه وتعالى مع بعض عشان نيجي بعد الشهر ده ما يبقاش في حد تايه بقى يبقى السلسلتين دول مع بعض ان شاء الله موسوعه اي حد عايز يتوب بعد كده قدامه دوره بتاخده خطوه خطوه خطوه خطوه في الطريق لحد ما يوصل للانقلاب العظيم في الاخر ان شاء الله ان الذنب اللي كان بيقع فيه يتحول لداعيه الى الله ضده ازاي هنمشي مع بعض ان شاء الله في ذلك الطريق الى الله في ذلك الطريق الى التوبه والى جنه التائبين في ذلك الطريق الى قبول الله واول مرحله كانت النهارده ان كلنا هنقف على باب ربنا النهارده هنقف على بابه في كل سجده في صلاه التراويح والعشاء هنقف على بابه في كل سجده في ركعتين التوبه اللي نصليهم دلوقتي وهنقول له اقبلني يا رب اقبلني يا رب اقبلني على مكان مني يا رب اقبلني على مكان من ذنوبي وخطاياي واثامي يا رب وان شاء الله يقبلنا كلنا وهيرحمنا كلنا وهيكرمنا كلنا انا اخوك انا اخوك واخوكي انا اخوك الكبير يا اخواني في الله اخوكوا ما تتكسفش مني نتصل ونتكلم ونفتح قلوبنا لبعض ان شاء الله ونبقى حبايب واصحاب واصدقاء ونبقى ان شاء الله رفقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنة الرض... في جنة الرضوان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم اقبلنا على ما كان منا اللهم اقبلنا على ما كان منا اللهم اقبلنا على ما كان من اثامنا وذنوبنا وخطايانا اللهم يا ربنا انا نطمع ان تغفر لنا خطيئاتنا يوم الدين اللهم اجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان فكما بلغتنا إياه فاجعلنا فيه من الفائزين يا رب تب علينا لنتوب يا رب اجعلنا من التوابين المخلصين الصادقين تب على عصاة أمة محمد يا رب يا رب عسى الله أن يأتي بالفتح يا رب عسى الله أن يأتي بالفتح يا رب عسى الله أن يأتي بالفتح افتح قلوب العصاة والعاصيات لدينك وللهدى يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا
يا